بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه وقل اعملوا موقف النهاردة موقف حقيقي عجيب جدا وأنا عن نفسي بيأثر فيا جدا الموقف إن كان في واحد من الأنصار وكان ليه بستان وجنب بستانه كان في بستان لطفل يتيم فالطفل اليتيم حب ان هو يعمل سور ما بين بستانه وبين بستان الانصاري فجه ابن السور فلقى فيه نخلة النخلة دي ملك للرجل الأنصاري بتعترض طريق السور فكان عايز يعمل حاجة من اتنين إما إنه يبني الجدار حوالين النخلة ويضمها عنده أو يبني الجدار من ناحيته ويخلي النخلة في أرض الأنصاري فراح استأذن الأنصاري قال له أعطيني النخلة الدهان يعني ممكن تدهان يعني بيستأذنه ان هو يديها له ويبني السور حواليها فقال لا فقال دعني النخلة ما كنتش عايز تدهاني كده هدية دعها لي فقال لا فقال له إذا أشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دمت أنت مش عايز تكرمني وأنت تعلم أن أنا يتيم فخلاص أنا هشتكيك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصاري ما أراد أن يعصي أمر رسول الله لكن زي ما تقول هو اتضايق جدا لما الغلام الصغير ده اليتيم راح يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام فيعني الموضوع كبر معاه شوية راح الغلام اليتيم يشتكي هذا الأنصاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم جه النبي مع اليتيم هو النبي كان عنده وقت ده النبي عليه الصلاة مسؤول عن كل قضايا الأمة ومسؤول عن تسع زوجات ومسؤول عن حاجات كتيرة جدا جدا ورغم ذلك عمر النبي ما كان يكسف حد ولا عمره كان يتأخر ولا يعني يعني سبحان الله كان دايما يجبر بخاطر أي إنسان يجيله خد اليتيم وراح لهذا الرجل الأنصاري فقال له أعطيه النخلة فقال له لا يا رسول الله هو مش قصده برضه زي ما قلت لكم هو يعصي أمر النبي لكن هو زي ما تقول الموضوع كبر في دماغه إن أنت تروح تشتكيني للنبي عشان النخلة فقال أعطيه النخلة قال لا يا رسول الله قال بعه النخلة مش عايز تديها له وباعها له قال لا يا رسول الله فالنبي عرض عليه عرض العرض ده ما يتكررش كتير يعني قال له أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة فقال له لا يا رسول الله أنا مش عايز خد بالك فكان واقف جنب النبي عليه السلام رجل قلبه مليان إيمان ومش معنى كده الانصاري قال مش مليان ايمان لا ده هو زي ما قلت لك الموضوع عنده كبر لان الغلام راح اشتكى للنبي عليه السلام فالرجل اللي كان بقى بيلتقط الفرص زي ما بيقولوا كده يعني قناص فأول ما سمع الكلام ده قال له يا رسول الله ألا إن اشتريت تلك النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة قال أجل مين الرجل ده أبو الدحداح أبو الدحداح أول ما سمع المقولة قال للنبي كده فرح في ساعتها للرجل الأنصاري قال أيها الرجل هل تعلم بستان أبي الدحداح فالتاني زي ما تقول ايه مخه كده راح وجاب كده فاهم ازاي؟ يعني فقال له ومن لا يعلم بستان ابي الدحداح واخد بالك في حد في الدنيا ما يعرفش بستان ابي الدحداح وكان احلى بستان في المدينه كان فيه 600 نخله بتنتج تمر من اجمل واجود انواع التمر بيها 600 نخلة وبئر وبيت وحواليها سور فكان أفضل بستان من بساتين الأنصار هو بستان أبي الدحداح قال ومن لا يعلم بستان أبي الدحداح قال له هو لك بكل ما فيه من نخل وبئر وبيت وسور على أن تعطيني تلك النخلة قال هي لك فرجع أبو الدحداح مرة ثانيه للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله هو واثق في كلام النبي بس زي ما تقول عايز يسمع البشرى مرة ثانيه قال له يا رسول الله ألا إن اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة قال أجل قال أشهدك أني قد اشتريتها وقد جعلتها لله وأعطيتها لذلك اليتيم فتبسم النبي ومسح على لحيته وهو يقول كم من عذق رداح يعني كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداحة في الجنة كم من عذق رداح لأبي الدحداحة في الجنة ده المشهد الأولاني المشهد الثاني أبو الدحداح واخد الأنصاري عشان يسلمه البستان اللي هو اداهوله خلاص ما هو خد ده مقابل النخلة فراح عشان يسلمه البستان سمع صوت زوجته وأولاده جوه البستان فراح منادي عليها من بره البستان يا أم الدحداح قالت أجل يا أبي الدحداح قالت أجل يا أبا الدحداح ماذا تريد قال اخرجي أنت وبنوك من البستان ولقد بعناه لله جل وعلا قالت ربح البيع أبا الدحداح لا نقيل ولا نستقيل ما قالتلوش بقى يا فرحتي بك يا حبيبي يعني راح تبيع لي البستان كله بنخلة فاهم ازاي ابدا شوف الايمان قالت له ربح البيع ابا الدحداح لا نقيل ولا نستقيل وهي خارجه هي وولادها من البستان طفل صغير من أولاد أبي الدحداح خدت مراية من الأرض وحطها في بقه وبدأ ياكلها فراحت حاطة إيديها في بق طفلها وراحت مطلعة التمرة ورمياها في الأرض وقالت له سامحني يا بني فقد بعناه لله ده الموقف الإيماني الجميل اللي عايزين نتكلم عنه النهارده الناس ديت فعلا جعلت الآخرة همها فربنا أكرمها بالدنيا وبالآخرة لأنهم اتعلموا كده من النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك بيوضح لك فيما معنى الكلام ان حضرتك وحضرتك لو شغلتوا نفسكم بربنا سبحانه وتعالى وشغلتوا نفسكم بالاخره والله الذي لا اله غيره هتفوزوا بالدنيا وتفوزوا بالاخره ولو شغلتوا نفسكم بالدنيا وبس ونسيتوا فرض ربنا ونسيتوا فضل ربنا ونسيتوا حب ربنا هتفقدوا الدنيا وتفقدوا الاخره هي هي هي معادله حسابيه واضحه جدا واللي يقول لك بقى لا يمكن ان تجتمع الدنيا والاخره ده بيقول كلام غير منطقي لان في ناس جمعت بين الدنيا وبين الاخره وهناك كان من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم من كانوا اصحاب اموال والثروات وكانوا من العشره المبشرين بالجنه رضي الله عنهم جميعا وعن الصحابه اجمعين. شاهد في الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك حديث عجيب جدا رواه الترمذي بسند صحيح قال من كانت الاخره شوف اللفظ يا اخي سبحان الله تحس فيه باستغراق عجيب جدا من كانت الاخره همه سمع الهمهمه ديت تحس ان الاخره يعني ماليه جوفه وصدره ورئته حاجه ما شاء الله يعني الاخره دي في قلبه من كانت الاخره همه خد ثلاث ثمرات جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة مش هو بيجري ورا الآخرة الدنيا تجيله تحت رجليه سبحان الملك مع ان هو ما طلبش دنيا هو طلب آخرة أيوة اطلب الآخرة تيجي لك الدنيا اطلب الدنيا تضيع الدنيا والاخره. قول لي يا عم الشيخ ده كلامك ده بقى فيه كده شيء من ال يعني ايه انت عايزنا بقى كده بقى نتدروش ونقعد في المسجد ونلبس لبس مقطع ونبني خيمه خضراء وما نشتغلش بالعكس انا عايزك تكون اغنى واحد وانجح واحد وافضل واحد بس ما تنساش فضل ربنا وما تنساش فرض ربنا. نعم المال الصالح للرجل الصالح انا مش عايزك تركب عربيه موديل 45 وطول ما انت سايقها عمال بتقول ليه يا رب ليه ليه الظلم ليه بالعكس ده انا عايزك تركب عربيه موديل 2011 مكيفه وجميله وقف الازاز واقعد اذكر ربنا اقعد صلي على النبي عليه الصلاه والسلام اقعد اسمع قران واحمد ربنا واشكره على النعمه الجميله دي بالعكس نعم المال الصالح للرجل الصالح بس اوعى المال يلهيك عن ذكر الله اوعى المال يلهيك عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى يبقى من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله بدل ما يبقى واحد فاتح محل في دمياط ومحل في بورسعيد ومحل في السويس ومحل في اسيوط ومش عارف ايه وداير بيلف حوالين نفسه ربنا ييسر له عمل واحد فقط يكفيه ويغنيه جمع له شمله وبعدين فوق ده كله واتته الدنيا وهي راغمه ده مين؟ ده من جعل الاخره همه اه طيب ومن كانت الدنيا همه خد بالك بقى جعل الله فقره في قلبي لا ده يقفلها له من الباب من بره جعل الله فقره بين عينيه ما يشوفش اي خير ابدا اعلم اناسا ربنا موسع عليهم وبيعطيهم من جميع اصناف النعم ممكن يكون عايش في قصر وعنده طقم عربيات وعنده شركات وعنده عنده وحينما تساله تقول له ازاي اخبار حضرتك يقول لي اخباري سبحان الله ربنا يعديه على خير ده الحاله نايمه والسوق مش عارف واقع والحاله جيم وربنا يسترها وادينا مقضيينها بالكاد في حين انك ممكن تسال رجل بسيط جدا لا يملك الا قوت اليوم ولما تسأله يقول لك الحمد لله يا ده احنا في نعمة والله يا شيخ والله العظيم احنا مش عارفين هنشكر ربنا على النعم دي امتى والله سبحان الملك انا اذكر لكم قصة عجيبة جدا جدا بس اكمل لكم الحديث فيقول لك ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له هو فاكر يقول لك انا انا انا انا فتحت محل آه، محل فول وطعميه مثلا المحل ده بيكسبني في اليوم مثلا 100 جنيه فلما افتح محلين يبقوا 200 جنيه ولما افتح ثلاثة يبقى 300 جنيه هو فاكر ان الرزق بيزيد بعدد المحلات هو مش واخد باله وده مش معناه برضو ان انت ما تتوسعش في تجارتك و- وسع زي ما انت عايز افتح شركة واثنين وثلاثة وعشرة بشرط لا تلهيك عن فضل الله وعلى ولا عن فرض الله هي دي المسألة يا جماعة زي ما قلت لكم المقياس في النا- لما يجي واحد بيسألني يقول لي يا شيخ محمود آه، أقدم في الكلية دي ولا دي أقول له اللي تقربك من ربنا خليك فيها أتجوز الأخت دي ولا الأخت دي أقول له اللي تقربك من ربنا خليك فيها خليك معاها واخد بالك اي حاجه يا جماعه مقياسكم في حياتكم ال- ال- المؤشر اللي احنا بنظبط عليه حياتنا آه، اشتري عربيه مرسيدس ولا بي ام ولا اوبل ولا مش عارف ايه العربيه اللي تحس فيها ان انت بتلاقي قلبك اركبها يعني اركب العربيه اللي تحس ان انت فيها ما بقتش متكبر ما بقتش مغرور ما عندكش عجب بنفسك راكب عربيه بتقضي لك مشاويرك الحمد لله ما بتعطلش ما بتخليكش آه، تفقد وقت من حياتك ولا تفقد حياتك ولا ولا اركب العربيه اللي تقضي مشاويرك واللي يكون شكلها برضو جميل وبيرضيك ويدخل البهجه على قلبك وفي نفس الوقت لا تصاب بسببها لا بعجب ولا كبر ولا ولا اي حاجه من الحاجات ديت خدت بالك من قصدي المقياس ان ربنا هو وجهتنا أنا لا أريد إلا الله سبحانه وتعالى فبختار زوجة تاخد بإيدي ربنا بركب عربية توصلني لطريق ربنا ب- بشتري محل ما يشغلنيش عن ربنا بدخل كلية تقربني من ربنا مقياسي الأساسي إن أنا عايز أقرب من ربنا سبحانه وتعالى القصة اللي عايز أحكيها لكم قصة امرأة كانت في إحدى القرى الريفية في مصر المرأة دي فقيرة فقر يعني يعني ما ينفعش يتوصف بجد عايشة في عشة من الصفيح كل ما كل ما هو في البيت فقط آه، شوال ح- فرشاه على الأرض وجنبيه مرتبة على الأرض وبوتاجاز صغير كده من اللي بيتملي و- وإيه تاني و- وزير مية بس خلاص هو ده اللي عندها فكان لي اخ حبيبي كان رايح زياره هناك لبعض اخوانه في ال- في الم- في القريه ديت فقالوا له عندنا عندنا امراه المرأة دي بترفض إنها تاخد أي حاجة من أي حد رغم إنها فقيرة فقر لا يخطر على قلب بشر. فتعالى يمكن ترضى تاخد منك لعل وعسى. فالأخ ده آه، كان معاه في الوقت ده حوالي 2000 جنيه. فلما وصل هناك فوجئ بامرأة وضعها كالآتي. عايشة في آه، في عشة من الصفيح زي ما قلت لكم ما عندهاش حاجه غير الحياه اللي ذكرتها ديت عندها ولدين وبنت ولد وبنت منهم مصابين بشلل رباعي وعندهم ضمور في جسمهم فجسمهم كل واحد منهم طوله لا يتعدى نصف متر رغم ان سنهم كبير معدي ال 20 سنه سبحان الملك ففرشل ده شوال والديت شوال ومنيمهم عليهم و- ولا يتحرك فيهم اصبع واحد عندهم شلل رباعي ربنا يعافينا يا رب ويشفي جميع مرضى المسلمين اللهم امين فهي اللي بتاكلهم وهي اللي بتشربهم وهي اللي بتقضي لهم حاجتهم وتنظفهم هم على الشوال ده طيب والولد الثاني الولد الثاني ده هو الوحيد اللي بيشتغل وبيجيب لهم اكلهم وشربهم قوت اليوم بيومه يعني يروح يشتغل بره يجيب 10 جنيه 15 جنيه اللهم لك الحمد يجيب لهم بقى فول جبنه عيش مش إيه، وياكلوا مفيش اي حاجه اكتر من كده والمرأة اللي هي أمهم ديت الله يشفيها ويعفو عنها مصابة بسرطان في الغدد فالغدد بتاعتها مدلدلة كده وعندها أمراض تانية كتير عندها السكر وعندها الضغط وعندها مشاكل جامدة جدا فلما دخل عليها الأخ ده السلام عليكم يا أمي إزاي حضرتك قالت له عليكم السلام يا ابني قال لها أنا ابن حضرتك ويعني وأتمنى إن حضرتك ما تردنيش وما تكسفنيش وده مبلغ بسيط هدية من ابنك آه، دول 2000 جنيه قالت له والله يا ابني والله خيره مغرقني اسمعوا الكلام يا مسلمين ال- الست دي في بيتها ايه شوالين ومرتبة على الأرض وبوتاجاز صغير و- وزير وفي حتة على جنب كده زي ساب قفص صغير كده حط عليه آه، آه، حتتين جبنة ولقمتين عيش لفهم في كيس ما عندهاش حاجة تانية خالص لا في ثلاجه ولا full automatic ولا ولا غس ولا اي حاجه خالص ما فيش حاجه عندها خالص ولا سخان ولا ولا اي حاجه حتى الحمام ما عندهاش حمام بتروح تقضي حاجتها في المسجد اللي جنبها فالمهم فقال لها دول 2000 جنيه قالت له والله يا ابني انا ما بطلب حاجه من حد وخيره مغرقني وانا استحي يا ابني ان انا اطلب حاجه من البشر واشتكي رب البشر سبحانه وتعالى يا ابني ده انا في خير الحمد لله بس ربنا يقدرني ان انا اشكره على الخير اللي مديهوني انا عاوز يا ابني من الدنيا اكتر من كده اهي اللقمه موجوده وال- والميه موجوده والحمد لله رب العالمين وعندي بوتاجاز بعمل عليه شويه شاي لما بعوز اشرب شاي والحمد لله العلاج بتاعي ادي اللي باخده من المستشفى ببلاش اللهم لك الحمد ربنا يصل اهل الخير يدوني العلاج ده ببلاش انا عاوز إيه اكتر من كده يا ابني ده الحمد لله ده احنا بخير رفضت تاخد اي حاجه شايفه ان ان كل حاجه متوفره لها رغم ان هي ما عندهاش اي حاجه تصلح للحياه الادميه بالمره خالص بالمره تلاقي مليونير او ملياردير يقول لك انا مش لاقي الحاله جيم والدنيا في الضياع وواحده مش لاقيه تاكل وتقول ده خير مغرقني انا استحي ان اقبل حاجه من البشر اكون بكده بشتكي رب البشر للبشر سبحان الملك فالشاب ده كان متجوز بقاله حوالي خمس ست سنين وما خلفش فحس ان المرأة ديت اللي قدامه الست ديت ست كلها بركة وحس انها ممكن ربنا يستجيب دعائها فلما رفضت وألح عليها أكتر من مرة ورفضت قالت له والله اسأل زمايلك أنا لا أقبل أي شيء من أحد أبدا عمري في حياتي ما مديت إيدي لحد ولا همدها لحد يا ابني فقال لها طب الأم دي أنا بقالي خمس ست سنين متجوز وما خلفتش فرفعت ايديها بيقول لي دعي الدعاء الدعاء ده زلزل قلبي من كتر ما هي بتدعي باخلاص يا رب عوض عليه يا رب ارزقه يا رب يا رب فبيقول لي استبشرت بدعوتها بيقول لي والله الذي لا اله غيره روحت البيت نزل القاهره في اليوم ده بالليل بيقول لي لما روحت لقى زوجته بتبكي من الفرح خير يا حبيبتي مالك قالت له انا بقالي يعني اسبوعين ثلاثه عندي قيء وتعب و و وما رضيتش اقول لك رحت حللت النهارده لقيت نفسي حامل الشاب ده عنده النهارده ثلاث بنات فضل ربنا سبحانه وتعالى فضله سبحان الملك وفي السماء رزقكم وما توعدون يبقى من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ما يشوفش ما يشوفش لله عليه فضل ابدا سبحان الملك ما يشوفش ربنا عليه فضل ابدا ومهما خد يبقى عامل زي اللي بيشرب من البحر كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا سبحانك يا ربي الناس اللي سرقت المليارات واللي عملوا واللي عملوا كان هيعملوا ايه بالفلوس ديت انا قاعد بقعد افكر ساعات كده بقول ايه بقول لو الواحد يعني معاه 3 4 مليون مش مليارات هيعمل بيهم ايه هيروح بيهم فين إيه طب اصل المشكله في ايه المشكله انت عارف حضرتك آه، انتوا سافرتوا قبل كده اكيد كل واحد فيكم سافر قبل كده يعني وانت جاي من, من من السفر جاي تعبان نفسك تخلص من دوشة المطار عشان تروح بيتك تستريح بقى وتنام شوية تشوف ولادك وزوجتك وقرايبك وأمك وأبوك صح كده؟ فوانت داخل المطار لو حملك خفيف بتعدي مرة وأنا مسافر فوأنا راجع كان قابلت واحد حبيب أخ عزيز عليا آه يا فلان أخبارك إيه عامل إيه مش عارف إيه فركبنا الطيارة فالمهم فلقيته و- واحنا في الطياره ماخ- واخد شنطه صغيره كده hand bag حطها في ال- بتاع ال- ال- اللي بيتحط فيها الشنط فوق الكراسي ديت وكده و- وخلاص وبعد ما خلصنا نزلنا فقال لي انا استاذنك بقى يا شيخ محمود السلام عليكم قلت له انت مالكش شنط في الطياره قال لا هي بس الشنطه الصغيره ديت باخدها في ايدي اخد فيها طقم لبس ولا حاجه ولا طقمين احطها في بتاع الطياره ديت كده بايدي وانزل اخدها اروح بيتنا لا استنى بقى طابور بقى السير والشنط والدوشه والمشاكل دي كلها ولا اقف بقى في جمارك ولا في الكلام ده كله انا في ثواني عدي حملك خفيف قلت له صح هو ده اكبر مثال بيوضح لنا الاخره شكلها ايه اللي حمله خفيف بيعدي واللي حمله تقيل بيقف خد بالك كل لما بتحمل كل لما بتزود مدة حسابك يوم القيامة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم لما بيقول إن يدخل المؤمنون فقراء المؤمنين يعني والحديث رواه الترمذي انا معلش دي امانه بقى لازم نذكر لكم كل حديث فين حديث رواه الترمذي بسند صحيح قال فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام وفي رواية بنصف يوم وهي نصف يوم هي خمسمائة عام لأن ربنا قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون طيب لما تيجي يوم القيامة تلاقي الفقير بيخش قبل الغني بخمسمائة سنة طيب ليه بخمسمائة سنة هو الغني ده وحش لا مش وحش بس الغني هيقف يتحاسب عن كل حاجة لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة من ضمنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه حديث أيضا رواه الترمذي بإسناد الحسن طيب هتتسأل عن فلوسك كلها جبتها منين مش كفاية وصرفتها فين برضه مش كفاية وهل كنت مصرف ولا مش مصرف ما انا ممكن اكون جبت مليون جنيه من الحلال وصرفته ايضا في الحلال لكن باسراف خد بالك صرفت ببذخ وحاجات كده ما كانش ليها لازمه يعني اه صرفته في الحلال رحت جبت حذاء مثلا جبت حذاء ب 2000 جنيه انا جايبه من حلال فلوس حلال وصرفه في الحلال ايوه بس ده كتير قوي يعني حذاء ب 2000 جنيه ده الواحد يخاف يخش بيه اي مكان ده الواحد يركنه على السرير معاه وهو نايم خد بالك صف تاني صف تالت مش فارقه بس المهم يعني يخاف يسيبه بره الاوضه يتسرق واخد بالك طب ليه ما يعني ماله الحذاء ابو مش مش هقول لك بقى ابو 40 جنيه تلبسه لابسه تقطع ماله الحذاء ابو 150 و200 ب 300 جنيه يا سيدي خد بالك مرتب موظف انما حذاء ب 2000 جنيه ما ده اسراف برضه وناس مش لاقيه تاكل لا ده الاعجب من ده كله ان ليا قريبه بتقول لي ان ليها صديقتها اشترت شنطه شنطه تخيل حضرتك ب 25000 جنيه والله الذي لا اله غيره 25000 جنيه ليه يا امي ده 25000 جنيه ده تروح تجيب بيها عربيه يعني بدل ما هي شايله شنطه لا دي تركب عربيه يعني بدل ما هي اللي تركب الشنطه هي اللي تركب العربيه ب 25000 جنيه قالت لا اصل حضرتك مش عارف دي ماركه شنطة حاجة بقى كده ماركة عالمية قلت له والله لو حتى لو كانت على 200 مش 100 تمام يعني اجيب شنطه ب 25000 جنيه وفقراء المسلمين مش لاقيين ياكلوا طب ده كلام يعقل يا جماعه كل ده ليه؟ التباهي التباهي اه اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم هي دي المشكله ان انا عشان اما اقعد مع اصحابي اقول له شايف الساعه دي دي ماركه مش عارف كذا دي مش عارف بكذا بكام فاهم ازاي؟ اه سبحان الله رحت مره اشتري ساعه لقيت الراجل في المحل بيقول بيقول الساعه دي حضرتك ممتازه جميله جدا بكام حضرتك؟ قال ب 45000 جنيه 45000 جنيه ليه؟ يعني اجيب ساعه ب 45000 جنيه اعمل بيها ايه؟ ما الساعه مثلا تكون ب 300 400 جنيه يا سيدي ب 1000 جنيه انما 45000 جنيه مين اللي بقى هو ده كتير بيشتروها سبحان الملك هي دي المسألة المسألة حتة الايه التفاخر التفاخر ما بين الناس ان ده يتفاخر على ده وده يتفاخر على ده والدنيا مش مستاهلة مش مستاهل ان الناس تتفاخر على بعض لان في النهاية زي ما قلت لك لو حملك خفيف هتعدي يوم القيامة فقراء ما هجيب منين ما فيش يا ربي هتحاسبنا على ايه آه تعالى جبت ايه ومنين والله يا رب هو مرتب الحكومه 300 400 جنيه وكنت بستلف عليهم عشان ادفع الايجار والاكل الحمد لله كنا مقضينا بقى عيش وفول وانت عارف يعني الفول عندنا في مصر كان فرض عين يعني يعني الدنيا كنا مقضينا كده طب ده هيتحسب على ايه؟ حدي فاهم ازاي؟ انما الثاني المليارات اللي جبتها جبتها منين وصرفتها فين؟ واخد بالك؟ وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا ليس منا أحد يا رسول الله مال وارثه أحب إليه من ماله قال فمالك مالك أنت ما قدمت ومال الورثة ما أخرت تمتلك قد حضرتك والله 200 ألف جنيه طلعت منهم صدقات وزكوات و إلى غير ذلك ب 25 ألف جنيه فضل كام 175 ألف فلوسك انت بقى مش ال 175000 فلوسك ال 25000 اللي قدمتهم ليك في الاخره وال 175 اللي سبتهم للورثه دول مال غيرك مش بتوعك انت خلاص بقى سبحان الملك فمالك ما قدمت ومال الورثه ما اخرت ويكون النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ثم يعلق على الآيات يقول يقول ابن آدم مالي مالي فلوسي وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وهو أنت فلوسك دي عبارة عن إيه لقمة هتاكلها وبعد ساعات هتروح في ال... خلاص انتهت وهدمة هتشتريها وبعد شهرين ثلاثة هتقدم أو تتقطع أو تضيق عليك وصدقة تمضي بها إلى الله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة الله أكبر إذا من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها فاحنا بنقول عنوان الدرس وقل اعملوا وقل اعملوا ايه المقصود بهم المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم شوق الصحابه والامه من بعدهم وحض الامه كلها على حب الجنة وعلى الشوق إلى الجنة وعلى العمل لدخول الجنة ووضح أن الجنة لن يدخلها الإنسان إلا أولا برحمة الله ثم بعمله النبي عليه السلام بيقول في الصحيحين لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فواحد دلوقتي ممكن من اخواننا المشاهدين الافاضل يقول لي بس الايه الحديث ده بيتعارض مع ايه والايه طبعا يعني واضحه كلامها واضح جدا يعني ان المولى عز وجل يقول لاهل الجنه ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون اهو يعني الايه بتثبت ان احنا نخش الجنه باعمالنا يا شيخ محمود فازاي تقول حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم في اعلى درجات الصحه ان احنا مش هنخش الجنه الا برحمه الله اقول لك ليها تفسيرين بس مش هقولهم الا لما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم التفسير الاولاني ان بعض اهل العلم قالوا ان المؤمن يدخل الجنه ابتداء برحمه الله ويرتقي في درجات الجنه باعماله على حسب اعماله ده تفسير والتفسير الثاني ان الباقي اللي موجوده في الايه اللي هي بما كنتم دي باء السببيه وليست باء العوض ايه الفرق بين باقي السببيه والباقي العود لا ده فرق كبير جدا لو كانت باقي العود يا حبايبي يبقى معناها ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون كان ربنا بيقول لنا انتوا هتخشوا الجنه عوضا عن الاعمال اللي عملتوها يعني اعمالكم تساوي دخول الجنه وده مستحيل لأن لو وزنت كل أعمالنا لو كنا بنعبد ربنا 500 عام أو 1000 عام لو وزنت الأعمال ديت مع نعمة البصر فقط لرجحت كفة البصر واضح كده؟ يبقى إذا أعمالنا ما توازيش دخول الجنة ولا توازي والله ان احنا نشم ريحه الجنه لان ربنا بيتعامل معنا بالفضل وليس بالعدل ولو تعامل معنا بالعدل لاهلكنا جميعا ولكن ربنا يتعامل معنا بالفضل فهو الودود الذي يتودد الى عباده وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى يبقى اذا ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون اي بسبب ما كنتم تعملون دي باء السببيه طيب بسبب ما كنتم تعملون ايه المقصود بما كنتم تعملون الاعمال الصالحه والاعمال الصالحه ديت دي بفضل انا وانت ولا بفضل ربنا ايوه بالظبط كده زي ما حضرتك تفضلت بفضل ربنا عارف ليه لان ربنا هو اللي هداني مش هو اللي هداني انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم ربنا هو اللي بيهدي سبحانه وتعالى فربنا اللي هداني وربنا اللي زين الايمان في قلوبنا خد بالك ربنا هو اللي زين الايمان ايه في قلوبنا هو اللي كره الينا الكفر والفسوق والعصيان ده ده, ده محض فضل الله سبحانه وتعالى وربنا هو اللي وفقني ان انا اصلي واعبد ربنا واذكره واقرا قران وازكي واصوم ده توفيق ربنا ثم تقبل مني العمل فادخلني الجنه بسبب هذا العمل ففي الاول وفي البدايه وفي النهايه الفضل من لله سبحانه وتعالى هو اللي هداك وهو اللي زين الايمان في قلبك وهو اللي وفقك للاعمال ديت وهو اللي تقبل منك الاعمال لكن في النهايه اسمها ايه ان انت اللي عملت يعني لولا فضل ربنا أنا ما كنت أجلس في هذا المكان ولولا فضل ربنا ما جلستم أنتم لتستمعوا إلي ولولا فضل ربنا ما يسر الله لنا هذه الوسيلة حتى نوصل كلمة ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم هو فضل ربنا حتى في التوبة حتى في التوبة ربنا سبحانه وتعالى جعل للتوبة ثلاث أطراف ايه هم تعرفهم بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم جعل التوبة لها ثلاث أطراف ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم ليتوبوا آه ربنا ألقى التوبة في قلبك أدي أول طرف فأنت تبت إلى الله أدي تاني طرف فربنا تقبل توبتك أدي ثالث طرف سبحان الله شوف كل ده في إيه في آية واحدة ثم تاب عليهم ليتوبوا فعايزين نعي إن كل ده بفضل ربنا عايز أقول لحضرتك قلبك ده بينبض في السنة 42 مليون نبضة والله يا حبايبي احنا ما نملك منها نبضة واحدة ولا نقدر نمشيها ولا نقدر نوقفها سبحان الله وكل نبضة بتضخ دم فكل قطرة دم جت في عينيك علشان تبصر بيها وتستعمل عينيك ديت في طاعة ربنا فلك الأجر الجزيل وكل ضخة دم توصل لعينيك تبص بها المعصية فعليك هذا الوزر شفت قد بقى أنت لا تملك أي شيء من أمرك أنت كل يوم بتموت كل يوم كلنا بنموت شفت إيه؟ آه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو ده كان الخلاف بين ناس كثيره جدا مش فاهمين يعني ايه كلمه سيدنا عيسى فلما توفيتني كنت انت الرقيب علي وانت على كل شيء شهيد قال لك اهو ما القران بيثبت ان سيدنا عيسى مات لا طبعا لان الوفاه نوعين الوفاه نوعين وفاه صغرى ووفاه كبرى الوفاه الصغرى اللي هي النوم وهي المقصوده هنا في هذه الايه بتاعت سيدنا عيسى والايه الثانيه كمان وهو الذي يتوفاكم بالليل أي ينيمكم بالليل ينيمكم ويعلم ما جرحتم بالنهار سيدنا عيسى عليه السلام بيقول فلما توفيتني أي لما أممتني عشان يخرج من الروزانة اللي كانت في بيته وعشان يرفع إلى السماء إلى السماء ويفضل موجود في السماء حيا يرزق لحد يومنا هذا ثم ينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى الدليل يا شيخ محمود على راسي حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوشكن أن ينزل عيسى بن مريم حاكما مقسطا مش هينزل كنبي تخيل بقى هو نبي من أولي العزم الخمسة نبي رسول من أولي العزم الخمسة ورغم ذلك سينزل في آخر زمان كحاكم من حكام الأمة المحمدية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وينزل يصلي مأموم خلف المهدي رحمه رضي الله عنه وارضاه مش قد ايه ينزل يصلي خلف المهدي كما ثبت ذلك والكلام ده كله تلاقيه في كتاب رحلة إلى الدار الآخرة مفصل كل تفاصيل بقى ظهور المهدي ونزول المسيح الدجال أو ظهور المسيح الدجال ثم نزول سيدنا عيسى بن مريم لقتل المسيح الدجال فلما ينزل يلاقي المهدي بيصلي صلاة الفجر وخلفه المسلمون فإذا رآه المهدي تأخر له فيقول له عيسى عليه السلام بل أنت إمامهم تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة وينزل يصلي خلف خلف المهدي ولذلك النبي عليه السلام قال اكراما ويعني وثناء على هذه الامه قال منا من يصلي عيسى بن مريم خلفه كنوع من مناقب هذه الامه العظيمه سبحان الملك فشوف تخيل حضرتك لما لما لما تقعد تتكلم بقى في في في في, في هذه هذه المسائل ان ان ان ربنا سبحانه وتعالى شوف بيسر لنا الخيرات قد ايه ان انت تعبد ربنا وانت لا تملك اي شيء من امر نفسك انت لا تملك اي شيء ربنا هو اللي وفقك فانت لما دخلت الجنه دخلت الجنه بفضل الله ورحمته وليس بسبب عملك انت انت لا تملك من نفسك اي شيء لو قعدت تقول انا اللي عملته وانا اللي سويته وانا وانا وانا كل ده بفضل مين بفضل ربك هو اللي وفقك هو اللي هو اللي هداك هو اللي زين الامام في قلبك هو اللي يصل لك انك تيجي تصلي هو اللي هو اللي تقبل منك عبادتك فقال ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون اي بسبب ما كنتم تعملون طيب نكمل موضوعنا فالنبي كان بيشوق الصحابه للجنه بل وكان يربط بين كل عمل وبين الجنه ليه قال لك لان النبي دارس نفسيات المسلمين وده اللي بيسموه فقه النفس النبي صلى الله عليه وسلم يعلم جيدا ان اي انسان في الدنيا يا جماعه اجري, أجري. احنا كده كلنا اجريين لا نعمل شيئا بلا اجر هات واحد حضرتك حتى في امور الدنيا ليس في امر الاخره في امور الدنيا قول له تعالى ظبط لي البيت كده وادهنه لي ودهن البيت ثلاث دوار وظبط لي كل حاجه وجزاك الله خير مش هديك ولا مليم هقول لك جزاك الله خير حضرتك والله ما قصرت يعني فك منك وعمر ما هيجي لك تاني لانه مش لاقي اجر انما تعالى بقى اقول له ايه قول له تعالى بقى اشتغل عندي خد بالك واجرتك كام يقول لك انا هدهن البيت ده كله ب 15000 جنيه قول له ليك مش 15000 ليك 20000 وفوق ده كله بقى في مفاجأة أحلى من 20000 هتلاقيه بيشتغل ب- ب- ب- بإيده وأسنانه زي ما بيقولوا يعني واخد بالك ليه؟ عشان قلت له في مفاجأة هي هو ده نفس الأسلوب الذي استعمله الحق جل وعلا مع عباده سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال جل وعلا بعد ما وصف الجنة ونعيم الجنة وأنهار الجنة وأشجار الجنة في آيات كثيرة وفي سور كثيرة قال في سورة من السور فتعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله انتوا ما تعرفوش اللي ربنا مخبيه لكم في الجنة دي طب يا رب ما تقول لنا مش اقول لكم ما تجيبش لان في امور ما ينفعش ربنا يذكرها لنا يا جماعه ده ربنا قسمه لثلاث انواع اعلى نوع منه لا يخطر على قلبك ولا على عقلك اديك مثال المولى عز وجل لما تكلم عن الصيام شهر رمضان قال كما عند مسلم في الحديث القدسي قال كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به هتجزينا بايه يا ربي مش هقول لكم ليه لانكم مش هتعرفوا عقلكم مش هيجيب طب ليه اشمعنى قال لان الصيام ده اخلص عباده واكتر عباده لا يدخلها رياء ابدا او ممكن صيام النافله يدخله رياء ممكن الصلاه يدخلها رياء ممكن الحج ممكن الزكاه الا الصوم لا يمكن يدخله رياء ولذلك قال امام اهل السنه والجماعه الامام احمد بن حنبل قال لا رياء في الصوم ممكن واحد يطلع في نهار رمضان كده يقول يا جماعه على فكره انا صايم طب ما الناس كلها صايمه فما فيهاش واخد بالك وما تلاقيش واحد بيخفي صيامه في رمضان لان الكل صايم فما حدش ايه يخطر على باله ان يرائب الصيام فاختار الله عز وجل اخلص عباده وقال الا الصوم فانه لي طب ما هي الصلاه لي والزكاه لي والحج لي ايوه بس هو اختار العباده دي قال الا الصوم فانه لي وانا اجزي به ولذلك النبي عليه السلام كما في الحديث آه، الذي آه، رواه آه، آه، النسائي باسناد حسن ان اسامه بن زيد لما ساله قال له يا رسول الله ما رايتك تصوم شهرا بعد رمضان اكثر من صيامك في شهر شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان وهو شهر ترفع فيه أعمال إلى الله خد بالك من اللفظ فأحب أن يرفع عملي إلى الله ما قالش وأنا مصلي قال وأنا صائم طب ليه ده الصلاة أهم من الصيام ده هو هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر حتى لو كان عنده صيام وحج وزكاة خلاص فقد خاب وخسر أمال ليه قال أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم قال لك لسببين لأن أجر الصيام لا يخطر على قلب بشر فمهما كان سيئاتك يطغى أو تطغى حسنات صيامك على سيئاتك فتفوز بفضل الله الحاجة الثانية أن الصيام يشفع كما ثبت عند الطبراني في الكبير والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد إلى آخر الحديث واضح كده يا جماعة إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يربط بين كل طاعة وبين الجنة ليه؟ لأن احنا أجريين حب الأجر ولذا ثبت في الصحيح أن امرأة رفعت صبيا صغيرا للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله قال لي هذا حج عارف واحدة ماسكة ابنها إيه طفل صغير سنة سنتين بتقول يا رسول الله ينفع أخده أحج بيه قال أجل ولك الأجر هي ما سألتش عن الأجر هي ما سألتش عن الأجر هي سألت قالت ألهذا حج كان ممكن يقول لها أجل له حج لكن قال لها أجل ولك الأجر ليه؟ عشان يشجعها أن هي تاخد ابنها على طول إلى أماكن الخير بدل ما اخد ابني بقى للمصايف والسينمات والمسارح وال... والاماكن اللي الديسكو وصالات الديسكو وصالات القمار و و وعشان الولد بس يطلع ايه آه مدردح كده ويطلع يعني شاب كده large او 3 X large طب ما انا كده هضيع ابني والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والمولى عز وجل قبل ذلك قال يا ايها الذين امنوا يا مؤمنين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون واضح؟ فالنبي ربط بين كل طاعة وبين الجنة تيجي على التوحيد كلمة التوحيد يقول لك من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة تيجي عند الأذان من أذن ثنتي عشرة ركعة خد بالك وجبت له الجنة تيجي عند الوضوء من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية تيجي عند الصلاة من صلى البردين اللي هو العصر والفجر من صلى البردين دخل الجنة من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة تيجي عند الصدقات من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثمانية تيجي عند الصيام من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة تيجي عند الحج والحجة المبرورة ليس لها جزاء عند الله إلا الجنة تيجي عند طلب العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة تيجي عند الجهاد إن في الجنة 100 درجة عدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله تيجي عند بر الوالدين الوالد أوسط واو الجنة يعني مش هتلاقي مش هنخلص مش هنخلص ما فيش عبادة مطلقا ما فيش عبادة مطلقا إلا ربط النبي بينها وبين الجنة ليه؟ علشان يقول لك وقل اعملوا اشتغلوا اشتغل اهو كل العبادات ايه اجره مش انت بتحب الاجر مش انت راجل اوبري تحب الاجر وتحب الثواب يلا اشتغل يلا هوايتك جمع الحسنات هوايتك تخش الجنه هوايتك ربنا يرضى عنك اشتغل اهو اديني بحط لك كل عباده قدامها الجنه كل عباده قدامها الجنه ايه رايك عشان ايه عشان تشتغل ولذلك كانت همه هؤلاء الناس الصحب الكرام ومن تبعهم كانت همتهم في يعني في قمه السماء تتمتهم عالية جدا في العبادة سبحان الملك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قعد وسط الصحابة والحديث رواه مسلم ف يعني إيه ما بيقولش بقى مين اللي بنى الدور الثاني ومين اللي جاب حصان جديد ومين اللي جاب لا ما بيسألش عن أمور الدنيا قال من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا وده واضح انه صيام نافله. قال من عاد منكم اليوم مريضا يعني من زار منكم اليوم مريضا قال ابو بكر انا. قال من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال من تصدق اليوم على مسكين قال أبو بكر أنا كل كل أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة وده يوضح لنا إشكالية حلوة أو أو دايما لما تيجي تتكلم مع حد فيجي يتكلم معاك بتناقشه في موضوع يقول لك بص يا شيخ محمود آآ آآ أنا واعوذ بالله من كلمه انا انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا جدا انا لما كنت واعوذ بالله من كلمه انا الموضوع مش كده يا جماعه مش مجرد ان اقول انا يبقى لازم اعوذ بالله من كلمه انا طب انت بتقول ليه اعوذ بالله من كلمه قال لك عشان ابليس قال انا خير منهم فانا كلمه انا ديت كلمه مذمومه مين قال الكلام ده الكلام دوت غير صحيح كلمه انا تذم في موضعين فقط عايزين بس ايه نفهم المسائل كلها صح يا جماعه ونحط كل حاجه في موضعها تذم في موضعين الموضع الاول هو الكبر لما اكون بقول انا انت ما تعرفش مين انا ده انا كذا وكذا تذم كلمه انا واذا كان انسان بيطرق على باب انسان فبيخبط فاللي جوه بيقول له من مين اللي بره فبيقول له انا كانه عايز يقول له انا الذي اعرف انت مش عارف انا مين ده انا فتذم هنا ولذلك لما ترك احد الصحابه على باب النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقريبا هو جابر بن عبد الله ترك على باب النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاه والسلام قال من؟ قال انا ففتح النبي الباب وقال انا انا كانه كرهها ليه؟ لانه كانه عايز يقول له انا الذي اعرف يعني ما انتش عارف انا مين ده انا فلان الفلاني فكره النبي ذلك يبقى تكره كلمة أنا في موضعين فقط موضع الكبر وموضع حينما تترك على الباب لو واحد قال لك من مين اللي بره قول له مثلا محمود محمود مين محمود كذا فاهم ازاي يا اما تقول له اذا كان هو عارف بقى حضرتك مين يا اما تقول له انا محمود او انا محمد فهنا كلمه انا لا تذم ما دمت قارنتها باسمك واضح يا جماعه دي نقطة والدليل على ذلك أن كلمة أنا لا تذم على إطلاقها أن النبي في غزوة حنين قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقرنها بكلمة يبقى قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة قال ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر وأنا أول مشفع وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر صلى الله عليه وسلم وهنا النبي عليه السلام قال من أصبح منكم يوم الصيام قال أبو بكر إيه؟ أنا ما قالش أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا من تبع منكم اليوم جنازة أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا واضح يا جماعة عشان بس نحط الحاجة في موضعها عشان ما يجيش كل واحد يكلمك تيجي يقول لك كذا يقول لك أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا لا ما تقولهاش هي لا تذم إلا في موضعين موضع الكبر وموضع حينما تترك الباب على أحد سيدنا عمر بن الخطاب يجي له احنا ما زلنا بنتكلم عن همتهم في العباده وهذكر امثله بسيطه جدا يعني سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الايام واقف بيصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل فهو بيصلي جاء رجل رسول من بلاد خراسان عايز يوصل رسالة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب سأل عنه في البيت فعرف ان هو في المسجد فراح في المسجد المسجد ضلمة ما فيش بقى لا فلورسنت ولا الكلام ده كله يعني يعني نور خافت جدا جدا فلقى عمر بن الخطاب بيصلي فلما انتهى عمر بن الخطاب من صلاته قال من أنت قال أنا رسول من بلاد خراسان جئتك برسالة يا أمير المؤمنين ثم سأل عمر بن الخطاب قال له يا أمير المؤمنين ألا تنام يعني أنت في وقت زي ده ما بتنامش تستريح قال يا هذا لو نمت لو نمت الليل كله لضاعت نفسي ولو نمت النهار كله لضاعت رعيتي شوف قد ايه فكان مقسم ليله لثلاث أقسام جزء ينامه وجزء يصلي قيام ليل وجزء يعني يلف ويدور في شوارع المدينة حتى يطمئن على أحوال الرعية رضي الله عنه وارضاه عمر الخطاب اللي كان في عينيه خطين أسودان خطان أسودان من شدة البكاء من خشية الله رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عثمان بن عفان ثبت في أثر صحيح كالشمس أثر صحيح كالشمس انه كان كل ليلة كان يصلي بالقرآن كله في ركعة الوتر حاجة ولا الخيال يا جماعة وهو هو اللي قال والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا يبقى مش هم كله يا جماعة ان انا امسك المصحف واجيب اخر السورة او اجيب اخر المصحف باي طريقة لا ده انت ممكن تتعايش مع آية واحدة وقد كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من العشاء الى الفجر بآية واحدة بعد الفاتحة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم يبقى مش هم كله نجيب آخر المصحف في شهر رمضان كتير مننا بيبقى حريص جدا ان هو يختم القران اكتر من مره وده شيء جميل وفي غايه الروعه لكن اللي اهم من ده كله ان انت تستحضر معنى كل ايه وتخلي الايات تحرك قلبك لان المقصود هو قلبك الله لا يريد منك إلا القلب فقط قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم يا سلام هي القلب بس موضع نظر الرب وإلا لو كان ربنا بينظر لصورنا كنا ضعنا كان بقى الولد اللي ابو شعر اصفر وعينين خضراء كان هو اللي دخل الجنه واحنا على وادي الصقر يعني فاهم ازاي؟ انما الحمد لله ان ربنا ما بينظرش لاشكالنا ولا فاهم ازاي؟ بينظر لقلوبنا فاهم ازاي؟ فالانسان لابد ان يصلح قلبه قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله قيل لاحد الحكماء قال له سيده اذبح شاه واتني بأفضل مضغتين فيها فراح ذبح شاه وراح مطلع له واخد بالك القلب واللسان قال له اذبح شاه ثانيه وطلع لي أخبث حاجتين فيها فراح ذبح شاه ثانيه وطلع أخبث حاجتين فيها القلب واللسان قال له سبحان الله هنا القلب واللسان أفضل حاجتين وهنا القلب واللسان أخبث حاجتين قال أجل لأن القلب واللسان إذا طاب طاب الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله طبعا قلب القلب ده لما لما لما يحب ربنا ويخلص لربنا تظهر على اللسان ينابيع الحكمة كما قال مكحول إذا أخلص العبد لله أربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه شوف الحسن البصري لما تقرأ في سيرة الحسن البصري وأدلك بقى على الحمد لله على كتاب قصص التابعين يعني من أروع ما كتبت في حياتي اقرأ فيه سيرة الإمام الحسن البصري وغيره من الأئمة لما تقرأ عن سيرة الإمام الحسن البصري يقول لك علماء أهل زمانه بيقولوا كلمة عجيبة جدا يقولوا والله لولا أن على يقين من أن الوحي قد انقطع من السماء لظننا أن الحسن يوحى إليه من السماء كان يقول كلمات يعني أغرب من الخيال يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك عارف حضرتك النتيجة اللي بتتعلق على الحيطة دي كل ما تقطف ورقة حس بوجع أنا بقطف يوم من عمري يوم بقطفه من عمري وكل يوم بيقربني من ربنا أكتر وأكتر كان الحسن البصري من شدة ورعه وزهده وكلامه كان يبكي القلوب درجة بعضهم كان يقول كلام الحسن يدمي القلوب وكلام غيره لا يبكي العيون فدي كلامه هو يدمي القلوب وكلام غيره لا يدمع العيون فسأل واحد من علماء عصر الإمام حسن البصري عفوا سألوه قالوا له كيف يعني لماذا بلغ الحسن هذه المنزلة العالية خد بالك بما فضل عليكم الحسن البصري ايه اللي خلاه يوصل للمنزله الكبيره دي قال احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا يا سلام على الكلام الغالي احتجنا لدينه ولعلمه واخد بالك وهو استغنى عن دنيانا هي دي المساله هي دي المساله فعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان يصلي الليل كله بالقران كله في ركعه الوتر ولما يسألوه عن كده يقول لهم والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا عارف حضرتك لما تكون مسافر ولله المثل الأعلى لما تكون ليك ابن عفوا ليك ابن مسافر بقاله 17 سنة وما شفتوش وحشك قوي قوي وجالك منه رسالة بعد 17 سنة حبيب قلبي لسه فاكر باباك أو أبوك وتمسك الرسالة وتقبلها وتحطها على قلبك وتشيلها تحت المخدة وكل شوية تفتح لمبة الأباجورة وتقرأ الرسالة ولله المثل الأعلى ما القرآن ده يعني بدون تشبيه كأنه رسائل جاية من ربنا يا أيها الذين آمنوا افعلوا أو لا تفعلوا قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه يبقى عثمان بن عفان يقرأ في, في ركعة الوتر بالقرآن كله سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وإن شاء الله نختم بيه هذه القصة وبكرة نكمل موضوع وقل اعملوا لأن الموضوع فعلا محتاج كلام محتاج فعلا إن احنا نحول العلم اللي بنتعلمه إلى عمل لأن النبي ذم من علم ولم يعمل قال جل وعلا وإنه يعني سيدنا يعقوب وإنه لذو علم لما علمناه قال قتادة في تفسيرها أي وإنه لذو عمل بما علمناه يا سلام على التفسير الجميل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون لا يسمع الحديث المرعب ده الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار يترمي في النار بسرعة فاء الفاء التعقيب والسرعة فيلقى في النار فتنضلق أكتابه اللي هي أمعاؤه فيدور معها كما يدور الحمار برحان فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر مش أنت اللي كنت عالم ما شاء الله وعمال تملى الدنيا كلها علم ومواعظ ودروس وتذكرنا بالله كنت بتذكرنا بالله وتنهانا عن الفواحش إيه اللي دخلك النار معانا قال بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه هي دي المصيبة مصيبة أن أنت تعلم ولا تعمل اللي هو يعني واحد لا ينتفع بما يعلم كيف ينفع غيره سبحان الله فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص والحديث رواه مسلم في يوم من الأيام هو كان عنده همة في العبادة عجيبة جدا فبيقول من كتر ما هو مشغول بربنا مش عايز يتجوز بيقول زوجني أبي وما بي من رغبة في الزواج فلما خلاص بقى اتجوز وكانت ليله الدخره وكده في الصباحيه عبد الله عمرو بن العاص رايح عشان يطمئن على ابنه عبد الله بن عمرو فسال زوجة ابنه اللي هي زوجة عبد الله قال كيف حال عبد الله عامل ايه قالت نعم العبد لربه لم يفتش لنا عن كرف نعم العبد لمين لربه اه بيصلي حلو قوي وزي الفل وبيذكر ربنا بيقرا قران لكن هو ما عرفش اذا كان اتجوز ولا لا هو ما جاش جنبي اصلا فطبعا عمرو بن العاص يعني اغلظ على ابنه في الكلام واخذه الى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشهدوا عليه ايه اللي بيعمله ده جوزه واحده ويروح يسيبها بالمنظر ده فالنبي عليه السلام وضح له قال كيف تصلي يا عبد الله قال اصلي الليل كله قال إن لبدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك يعني ضيوفك عليك حقا وإن لله عليك حقا من قبل يعني كيف تصوم قال أصوم الظهر كله قال من صام الظهر كله فلا صام صم الاثنين والخميس قال أطيق أكثر من ذلك قال صم ثلاثة أيام 13 14 15 قال أطيق أكثر من ذلك قال صم يوما وأفطر يوما وهذا صيام داود هو أحب الصيام إلى الله قال فكنت أصوم يوما وأفطر يوما تمام قال في كم تقرأ القرآن قال أقرأ القرآن كله كل ليلة قال لا ما فقه ما ما ما ما فقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث فكان يقرأ القرآن كله في ثلاث أيام فلما كبر عبد الله بن عمرو بن العاص يقول يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما كبر ما حبش ان هو يحيد عن الحاجة اللي اتفق عليها مع النبي فبدأ برضه يعمل نفس الحكاية يصوم يوم ويفطر يوم وكبر في السن مش قادر بس كان برضه بيعمل كده لأنه شق على نفسه لكن أنا بوضح لك بوضح لك بس قد إيه همته كانت في العبادة كانت في الذروة حاجة عجيبة جدا لدرجة إن هو في الحديث الذي رواه أحمد سند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وسط أصحابه وقال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاث أيام ويدخل نفس الرجل عبد الله بن عمرو قال مين ده اللي من أهل الجنة تعال نشوف بيعمل إيه فراح بات عنده ثلاث أيام بعد ثلاث أيام لا ما بيعملش حاجة غير أنه بيصلي الفرائض غير أنه كان إذا تعر من الليل إذا قلق بالليل كان يذكر الله عز وجل فقال قلت له يعني ما, ما رأيتك تفعل شيئا يعني أكثر من الفرائض وقد قال عنك النبي أنك من أهل الجنة فماذا تصنع قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا حسد لأحد من المسلمين قال له عبد الله تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك ونختم بالقصة الصغيرة ديت كان واحد من التابعين اسمه الحسن ابن صالح الحسن بن صالح سبحان الله كان يعني كان بيقسم قيام الليل بينه وبين اخوه علي وبين امه امه تصلي الثلث الاولاني علي يصلي الثلث الثاني الحسن يصلي الثلث الثالث امه ماتت قسم الليل كله بينه وبين علي علي مات قام هو الليل كله حتى لا يفرغ البيت من عبادة لله سبحانه وتعالى هنكمل بكرة حبايبي إن شاء الله المواقف الإيمانية الجميلة دي تحت عنوان وكل اعملوا حلقة ده الجزء الأولاني والجزء الثاني يبقى بكرة إن شاء الله يعني آه الوقت معاكم بيجري بسرعة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته